يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وورأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله أولا يشهد ربي أني أحبكم في الله وحين أقولها أقولها من جد والحب في الله يختلف عن الحب المجرد حب الهوى أو حب العاطفة أو حب الشهوة أو حب الحب المجرد أو الحب الطبيعي الطبعي كحب الرجل لأولاده أو غير ذلك الحب في الله مرتبط بالله يعني بطاعة الله يعني كلما كنت لله أطوع وجب علي أن يزداد حبك في قلبي وإذا إن نقص نقصت طاعتك لله نقص الحب بالتالي فالمسلم يحب من وجه ويبغض من وجه يحب من وجه على قدر طاعته ويبغض من وجه على قدر معصيته الشاهد اخوتي انه ايضا من منطلق حبي لله جل جلاله فاني لم اكن اتصور قط أن أرى امرأة مسلمة مثلا في الشارع بشعرها يعني هذه غيرة لله لله لله لا لشيء آخر ومن وجه آخر لم أكن أتصور أن يأتيني هذا الكم من من الأسئلة عن أناس لا يصلون قل لأختي كلمة ماذا تفعل الزوجة مع زوج لا يصلي سيبك من النص الاولاني من الكلام في السؤال يعني زوج لا يصلي واختها لا تصلي وابني لا يصلي وبنتي عشرين سنة ولا تصلي الصلاة الصلاة عماد الدين بين العبد بين الرجل وبين العبد بين العبد وبين الكفر الصلاة الصلاة سبحان الله العظيم احنا لسه هنتكلم في الصلاة لسه في ناس ما بتصليش دي مشكلة كبيرة جدا يعني لم أكن أتصور ذلك لم أكن أتصور قط إن في حد ما بيصليش لسه مسلم يعني طب أنت ما بتصليش ليه؟ السؤال ده بقاله كام سنة دلوقتي؟ السؤال ده بقاله 20 سنة بيتردد أنت ما بتصليش ليه؟ طيب نفسي حد ما بيصليش أتكلم معاه نتفاهم بالراحة بهدوء بواقعية بكلام منطقي انت ما بتصليش ليه ايه السبب طب يا شيخ انا نفسي اصلي انا عايز اصلي انا من جوايا عايز اثبت على الصلاة لكن انا مشكلتي ان انا بصلي وبطل بقطع ب- بلاقي نفسي كده طب ما احنا بنقول إ- اذا عرف السبب بطل العجب اذا عرفنا السبب عالجنا المرض فلذلك نقول ليه بتبطل ليه بيدخل الوقت على وقته لانك انت الاذان ما بيأثرش فيك انا عايزك تبقى حريص اول شيء على سماع الاذان وانا سبق ان انا حكيت عن ابويا الله يرحمه ان احنا كنا في البيت ساعه ما يسمع الاذان يجري يفتح الراديو ويعليه على الاذان مع ان احنا بنسمعه من المسجد لكن الاذان وجود الاذان في البيت مهم جدا وهو ده المدخل لتربيه الاولاد ان عندنا اولاد ما بيصلوش وذنبهم في رقبتك ليه لان ما عودتش الولد ان الاذان يحرك فيه حاجه ما هو ال- اذا كان الاذان بيحرك فيه سمعنا الاذان ترديد الاذان مع المؤذن من جهه ثم بعد ترديد الاذان الحركه نفسها ان الولد يلاحظ ان بعد ترديد الاذان الاب بدا يتحرك يروح المسجد الام بدات تتحرك تتوضى وتلبس اسدالها عشان تصلي في حركه غير طبيعيه جديده في البيت صاحبه الاذان فالعامل النفسي ده جوه الطفل وهو في سن سنتين ان شاف سمع ان في حاجه اسمها اذان وبنقول معاه وشاف ان ار- ارتباط ذهني عقلي سلوكي شعوري بين الاذان وبين افعال معينه اذا تم خلق هذا ال- ال- الارتباط صناعته كيماويا داخل نفس الطفل ارتباط الاذان بعمل سيظل طول عمره الاذان عنده مرتبط بعمل ممكن يفجر يفسق يعمل اي حاجه في الدنيا ويفضل يصلي برضه وده الجواب بقى على اللي بيقول لي معلش اصل انا بغلط بعمل حاجات وحشه ربنا يتوب عليك لكن صلي حتى وانا عاصي حتى وانت عاصي يعني حتى اثناء المعصيه والاذان اذن اترك المعصيه وقوم صلي تبقى تبت وقصه الصحابي الذي لقي امراه كان يعرفها في الجاهليه فاصاب منها قبله فقالت ما لقد اذهب الله الجاهليه وجاء بالاسلام فتركها وم- وولى وهو يتلفت بيحبها فماشي وعمال يبص عليها بعد ان اصاب قبله حتى اصاب وجهه حائط خبط في حائط فاتى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه فقال له رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم انك عبد اراد الله بك خيرا فإن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا وإن أراد بعبد شرا حبس عنه عقوبته حتى يكبه على النار يوم يلقاه حتى يكبه في النار يوم القيامة اش- ال- اجلس فجلس حتى صلى العصر أذن العصر أقيم الصلاة صلى العصر ثم قال أين الرجل قال أنا هذا ها أنا ذا يا رسول الله قال هل صليت معنا العصر قال نعم قال اذهب فقد غفر الله لك نزلت في الصلاة قول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الشاهد يا إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله أننا ينبغي أن نعمل في سن الولد احنا لسه في سن من 2 ل 4 بس مش احنا مش في سن 2 يعني في سن الولد اللي عنده 3 سنين و3 ونص و4 سنين بالظبط في سن من 2 ل 4 ينبغي أن نربط عن عنده المشاعر بأفعال والأقوال بأفعال والسلوكيات بأفعال والمعاني بأفعال لأن ارتباط الطفل في هذا السن بأموره الحسية سلوكيات حسية خطر ببالي النهاردة وجاءني أب يبكي دما في شكوى من أولاده اللهم اهد أولاد المسلمين اللهم أصلح أولاد المسلمين اللهم رب لنا أولادنا اللهم إنا نسألك أن تنجينا وأولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن في قول الله سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا قولوا آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا رب يعني إيه قرة أعين يعني إيه إن تبقى زوجتك قرة عينك ابنك قرة عينك عارف يعني ايه يعني لما تشوفه مش عارف اقولها دي ازاي بس احيانا ينشب خلاف بيني وبين امي اقعد انا اهو لما اشوفك وملي عيني منك وابنها مسكين مش فاضي مش, مش قادر يقعد ما تتكلمش في التليفون وانت قاعد معايا ما ما تتكلمش مع حد وانت قاعد معايا هي دي احساس الام ان ابنها قرة عين له احساس الاب ان ابنه قرة عين ان الابن ده يعني قد يجي له قلبه انه يغيب عن ابوه يومين ثلاثه لكن الاب قلبه ما يطوعوش انه يقعد يوم ما يشوفش ابنه او عدة ساعات لما يبقى الابن قرة عين لكن انا عايز اسأل سؤال يا ترى خليك مع سليمان يا ترى لما بتشوف ابنك او بتشوف بنتك وتبص له وتبتسم كده وتقول الحمد لله هو ده اللي انا كان نفسي فيه الولد ده طلع زي ما انا عايز بالظبط ولا بتقول والله ما انا عارف الولد ده طلع كده ازاي ولا بتبكي دم وتقول يا ريتني ما خلفته ولا شفته اي الاولاد اولادك اما تشوف اولادك كده تفتكر الاولاد دول يدخلوك الجنه ولا يدخلوك جهنم والعياذ بالله يا ترى الاولاد دول تتشرف بيهم قدام ربنا ولا تستحي من صحائفهم اذا عرضت على الله والراجل قال لي النهارده يا عم الشيخ ما سيدنا نوح كان ابنه قلت له واحنا ليه دايما دماغنا في ابن نوح عليه السلام ليه ما نقولش ابن سيدنا ابراهيم ده في ابن سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل وفي وفي وفي ليه دماغك على طول راحه للواد الوحش هي دي بقى في اصل التربيه الشاهد اخوتي احنا بنربي اولادنا عشان كده قرة عين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين قرة عين حين تقر العين بالزوجة والاولاد يبقى عارفين اللي بنقول عليه انه عينه مليانه كنت بقول ايه في شرح حديث النبي صلي عليه صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلي صلي علي صوتك سمعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آه إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط إن قد تبتلى بزوجة أو تبتلين بزوج الراضي له رضا ربنا بيزيد رضا والساخط ربنا بيسخط عليه فيزيد سخط شوف بقى واحد راضي بزوجته دايما تجيله الامور اللي تخليه يزيد رضا المواقف اذا قرت عينه بالله دايما اذا شاف اي واحده يقول الحمد لله انا زوجتي احسن من كده انا زوجتي اجمل من كده انا زوجتي اطيب من كده وهكذا اذا شاف اولاد اللهم لك الحمد ده انا اولادي نعمه من نعم ربنا عليا رضا الرضا جنه الدنيا اما اذا كان صاحبنا مش راضي غير راضي عن الله غير راضي برزق الله لذلك دايما تلاقيه يزيد سخط كل يوم يشوف حاجه تزيده سخط من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط اخوتي آه كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في مسألة تربية الأولاد إن إحنا عايزين نربط أولادنا بالقرآن وبالمناسبة قلت جملة في اللقاء الماضي كنت بقول إيه آه علم ابنك حب القرآن لأن القرآن ده كلام الله الذي خلقه فراح واحد من إخواننا المنايفة و... وقال الشيخ بيقول القرآن مخلوق أنا قلت القرآن مخلوق طب أنا أعمل إيه عشان تعرف معتقدي بعد السنين الطويلة دي اللي قاعدين نقول يا ناس أن عقيدتنا عقيدة السلف وأننا لا نقول إلا بما قال به السلف وأننا لا نعمل إلا بكل عمل قام عليه أمر السلف وأننا نعتقد أنه لن يصلح هذه الأمة إلا ما بما صلح عليه أولها بنقول يا ناس الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة كل ده يبقى حتى لو الكلام ده جرى على لساني غلط قول لا ما يقصدش الكلام ده مش غلط الجملة صحيحة ان انا بقول ايه ان علموا ان القرآن كلام الله الذي خلقه يعني ازاي تجتمع بقى كلام الله الذي خلقه كلام ربنا اللي خلقه ربنا لا الكلام واضح علمه انه ان هذا القرآن كلام الله الذي خلق الطفل بقول لي الطفل ربنا اللي خلقك ده كلامه عديها ماشي عديها صليت على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه بنقول ايه ربط ارتباط القوي بين الطفل وبين القرآن نمرة واحد سيصحح لغته اللغة العربية آه جيت على الجرح اللغة العربية النهاردة اللي بتدمر وبتضيع اللغة العربية الفصحى اللي احنا بنعتقد أن تعلمها والتزامها والتكلم بها ونشرها وتعليمها دين انها لغه القران لو ما فهمناش لغه عربيه لا نفهم الدين لو ما فهمناش لغه عربيه ما نفهمش السنه ما نفهمش القران لذلك قول لي امال انت بتتكلم ليه باللغه العاميه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم هذا من باب التبيين بس انا ابين لك لكي يصل كلامي عشان كده اللي ينتقد ويقول الكلام ده اقول ان بفضل الله عز وجل نستطيع بفضل الله عز وجل وحده جل جلاله وبنعمته وحده نستطيع ان احنا نتكلم كلام الرصين فوق ما ما تتخيل ونسوق المعلومات ايضا باسلوب لكن هذه هذه الطريقه من اللغه العاميه التي تختلط بكلامنا احيانا ومن تبسيط المسائل واعادتها وقلبها على وجوهها من اجل ان تصل اليك انت لانني اخاطبك انت وانت هذه النوعيه من احبتي في الله الذين احبهم من عوام الناس من بسطاء الناس هم المقصودون من كلامي اما طلبه العلم فلهم كلام اخر لذلك اقول ان هذا هذه البساطه التي نتحدث بها من اجل ان تصل الى البسطاء من امثالي الشاهد نعود مره اخرى نقول ان ربط ارتباط الطفل بالقران سيصحح لغته العربيه يصحح لسانه سبحان الله العظيم احيانا سبحان الله لما بنقعد في حلقه قران ونسمع الناس بتقرا آه بتتعجب ازاي ازاي الناس دي بتتكلم ما, ما, ما بيعرفش يقرا يقرا نهائي والحروف اذكر زمان لما كنا في المسجد اطفال قل كل من عند الله طلع حلوه قل كل من عند الله القاف قاف والكاف كاف تعال النهارده بقى اقعد في حلقه فيها عشرين واحد في المسجد قول له قول يا ابني انت قل كل قول انت قل كل قول انت قل كل اوعى في حياتك تحاول تقول لها قولي قل كل ازاي الرئه مقطعه بعضها لازم كل كل انا بحبكم في الله لو ان الطفل والطفله تعلم منذ نعومة أظفاره من سن سنتين وثلاثة وأربعة إنه يقرأ قرآن هتطلع الحروف صح القاف قاف والكاف كاف والعين عين والحاء حاء والهاء هاء كانوا وأنا لما أخذت إجازة في القرآن الكريم من السعودية من زمان برضو فكان الشيخ اللي بيسمع لي يقول عيب المصريين إنهم بيتكلموا من مناخيرهم مش من بقهم لأن قراءة القرآن مهارة في تحريك الفكين مهارة في تحريك الفكين هو ده التجويد لكن يعني مثلا إيه من الأخطاء الشائعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بصلي في مساجد كل يوم نادرا ما الاقي امام يقول الرحماني ركز كده وجرب هتلاقي معظم الائمه معظم الناس يقول الرحمن الرحيم ما قالش الرحماني لان عشان اقول ايه عارفين زمان في تعليم في محو الاميه كانوا يقول ايه ورقه وقلم ومرايه المرايه ليه عشان تشوف بقك وهو بيقول الحركه بيقول الحرف شوف نفسك فهي دي الرحماني الظني اه الرحمن اذا انت بتغش مننا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الرحماني ني النون تحتها كسره الرحمن الرحيم يعني فلذلك إيه بنقول ايه ما قالش ايه لانه ما نطقهاش ببقه الرحمن من مناخيره في الاخر خالص نكمل الفتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولي ورايا ايوه انت انت بقى بالذات تقولي ورايا وانت ما تتكبرش نتعلم الفاتحه من جديد اه نتعلم الفاتحه من جديد واحنا كبار واحنا كبار كده لان الصلاه لا تصح الا بقراءه سوره الفاتحه والفاتحه علماء يقولوا فيها 14 شده لو ما قلتش واحده منهم ده ده غلو شويه لكن الكلام ده مش صحيح يعني اطمن تبطل الصلاه يعني لما اقول الظا الرحمن دي شده الظا اللي يقول الرحمن من غير الظا يبقى كده غلط لحن بس بنقول احنا ان هذا اللحن في الفاتحه لا يفسد الصلاه خلي بالك يعني لكن يفسد الصلاه لو قرأ لو اخطأت خطأ يغير المعنى هو ده اللي يفسد الصلاة هات الفاتحة من الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شوف الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين برضو من الأخطاء الشائعة إنك تلاقيه بيقول إياك نعبد وإياك نستعين غلط ده الدال عليها ضمة خلي بالك فين التشكيل الأحمر يا ابني إياك إياك نعبد وإياك نستعين لاحظها اسمع كده معظم الائمه اللي بتصلي وراهم يقول لك اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين غلط اياك نعبد وبرضه ايا اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واي نعبد لازم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب مش غير المغضوب عليهم ولا الضاء الضاد مشددة ولا الضاء ولا الضالين آمين الشاهد ايه لو انا علمت ابني قراءة الفاتحة بالطريقة دي الصحيحة من البداية زي ما قلت كده هتطلع الضاد ضاد غير الطه طه ما يقولش ولا الطالين ها ولا الضالين ولا الضاء ضاد ولا الضالين امين اه ارتباط اولادنا بالقران ضبط الالسنتهم ضبط المخارج حروفهم تمرينات لمهاره الفكين واخراج الكلمات والحروف مهاره اه في نفس الوقت فتح افاق نفس الطفل للمعاني اسمعوا القصه دي قال ابن مظفر المكي بلغنا أن سليمان ابن داود أط... أن أبا سليمان داود ابن نصير الطائي رحمه الله لما بلغ من العمر خمس سنوات أسلمه أبوه إلى المؤدب فابتدأ بتلقين القرآن وكان الولد لقنا بقول يا جماعة في في أولاد المسلمين النهاردة طفرات لكن يساء استخدامها يعني في أولاد مش كل الأولاد في مستوى الذكاء زي بعض مستوى الذكاء بيتراوح ما بين 24 ل 95 من 24% ل 95% 24% ده مستوى ذكاء عادي ال 65 و75 متوسط ال 85 و95 ده المستوى العالي ال 95 ده بقى او ال 92 ال 94 طفره في عالم الاطفال هتلاقي الولد مثلا يشوف حاجة يحفظها يسمع حاجة يركز فيها فهمه آه، سابق جدا سبحان الله العظيم وتلاحظها في الأطفال م- من سن صغير يعني من سن سنة حتى يعني آه، آه، في أطفال كده من سن سنة يبان عليهم النبوغ دماغهم صاحية ومركزين وفاهمين الشاهد ايه آه، الولد ده كان لقنا كان لقنا يعني تقول له حاجه يحفظها على طول فلما تعلم سوره الانسان هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وحفظها راته امه يوم الجمعه مقبلا على الحائط مفكرا يشير بيده امه شافته واقف كده قدام الحيطه باصص في الحيطه وعمال يشاور بايده مقبلا على الحائط مفكرا فخافت على عقله فنادته يا داود لم يجبها يا داود يا داود فلما لم يجبها ذهبت فهزته ودعت بالويل والثبور قالت يا خراشي الواد اتجنن ضمته الى صدرها فقال ما لك يا اماه أبك بأس شوف سبحان الله العظيم اطفال اطفال عجيبه جدا قال لها مالك يا اماه مالك في حاجه انت تعبانه ولا حاجه اتجننتي هي اللي اتجننت مالك يا أمة أبيك بأس فقالت أين عقلك يا داود أنت اللي اتجننت أنت في إيه قال مع عباد الله الواد بيتكلم كده كأنه بيحلم مع عباد الله قالت من عباد الله قال الذين في الجنة يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا فقالت في الجنة وماذا وكيف رأيتهم في الجنة قال متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا فلم تدر ما تجيبه قرأ حتى وصل إلى قوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فالتفت إليها وقال يا أمة ما كان سعيهم فبكت ولم تدر ماذا تجيبه فقال لها أمة قومي عني حتى أتنزه عندهم ساعة قال لها قومي قومي سيبيني مع هؤلاء أتفسح عندهم ساعة فأرسلت إلى أبيه فجاء فأعلمته شأن ولده فقال له أبوه ما لك يا داود قال سلها ما لها إنما, إنما سألتها ما كان سعيهم قال كان سعيهم أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فكان يقولها في أكثر أوقاته ثم لما حفظ قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال وما هذا يا أبتي قال أولئك عباد الله الصالحين يقومون الليل قال وما لي لا أراك يا أبتي تقوم الليل قال أقوم بعد إن شاء الله قال فإن قمت فأيقظني قال أنت صغير قال يا أبتي إذا سألني ربي أقول له قال لي أبي أنت صغير فبكى الرجل سبحان الله العظيم الاولاد الطفرات دول ربطهم بالقران يجعل عقولهم اكبر من عقول الكبار ارتباط عقولهم وقلوبهم بالقران واقبال الولد على القران وحفظه ولذلك نسمع عن كل علماء السلف كلهم بلا استثناء حفظ القران وهو ابن خمس سنين حفظ القران وهو ابن ست سنين حفظ القران وهو ابن سبع سنين ما جابوش سيره حد بعد ثمانيه ابدا اقصى حاجه ان تجد العالم من هؤلاء حفظ القران وهو ابن ثمان سنين ثمان سنين اقصاها هذا السن الذهبي للحفظ اللي هو من سن أربعة ل 8 هيجي معانا الكلام بعد كده لكن هذا لابد له من مقدمات طويله في البدايه احنا النهارده لما نقول ابنك ده قرة عينك تقول لا والله ال- الواد فاسد انا ما اعرفوش ادعي له ربنا يهديه انت السبب ما هو لو من البدايه سميت على نصفته بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم كان في الحمل يسمع وهو في بطن الام الام تقرا القران وتقول الاذكار والقران يقرا في البيت في الراديو وفي الت- وفي ال- وفي المسجل وفي الكمبيوتر البيت فيه قران ثم بعد ان ولد كان يرضع وهو يسمع القران فيرضع القران مع السماع ثم اول ما نطق بدانا نلقنه القران لو كده هيحفظ لكن لو ترك كل هذا ونيجي نحفظه وهو ابن ست سنين ولا سبع ولا عشر سنين يكون الحفظ عليه صعب بلا شك لكن يحفظ ما بنقولش ما يحفظش وسيحفظ ان شاء الله الشاهد اول شيء محتاجين نحبب اولادنا في القران ونحبب اليهم اليهم تلاوه القران وحفظ القران وكثره التعامل مع القران آه، المرحله اللي بعد كده مرحله التاديب عايزين نعلم اولادنا الادب واول شيء في الادب ان يبتعد عن المعاصي من حق الطفل في هذه المرحله من اثنين لاربعه الا يشاهد المعاصي لو لقناه في ال- في البيت بيسمع اغاني ودخلت ودانه مزيكا بيشوف افلام تمثيليات مسرحيات هذه الاشياء مجالس اللهو سبحان الله العظيم آه، سيدنا عبد الله بن عمر لما كان يمشي فسمع راعيا آه، ينفخ في مزمار الناي فسد اذنيه وقال يا سالم ابنه سالم بن عبد الله بن عمر كان طفل صغير سد اذنيك يا سالم سد اذنيك العلماء لما يعلقوا على دي ان من الصغر الطفل ده غير مكلف سنتين واربع سنين يعني مش حرام عليه انه يسمع اغاني ما هو مش مكلف مش محاسب مش مسؤول معفو عنه مرفوع عنه القلم حتى يبلغ لكن اذا تعود من صغره على المعاصي والفها لم يستطع بعد ان يتركها عشان كده بقول ان البنت في صغرها وهي سن سنتين اول ما وقفت على رجليها لو هي خارجه لبسناها الجلباب والخمار خلصت ما بنقولش ان ده فرض في حقها لكن تعويد اذا تعودت هذا من صغرها ابدا ما حدش في الدنيا يقدر يشوف شعرها بعد كده لكن لو هي من صغرها ماشيينها كتافي و... و... وفخدها باينه بعد كده تيجي تقول لها تغطي ازاي هي تتكسف تلبس حجاب بعد كده ما ترضاش ي- يصعب على على نفسها ابن القيم بيقول ايه وكذا يجب ان يجنب الطفل اذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء فانه اذا علق بسمعه شيء من ذلك عسر عليه مفارقته في الكبر وعز على وليه ان يستفيد منه وعز على وليه استنقاذه منه فتغيير العوائد من اصعب الامور يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية والخروج عن حكم الطبيعة عسير جدا سبحان الله اسمع الكلام ده تاني بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكذلك يجب أن يجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء النهاردة في شوارع المسلمين ألفاظ بذيئة في نكت المسلمين للأسف الشديد ألفاظ فاحشة فاحشة نكت هزار قلة أدب سفالة في الألفاظ في الشتائم فحش وليس المؤمن بسباب ولا لعان ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء المؤمن مش كده ما يقولش الألفاظ الوحشة دي أبدا ولا تطلع من لسانه ولا تخرج ولا تخطر على باله وذهنه لذلك الطفل من أول أمره لو ما سمعش ما يعرفش ما هي الثروة اللغوية للطفل بتكون من ايه من اللي بيسمعه من اللي بيشوفه فلو ما سمعش ألفاظ بذيئة ما يعرفهاش تلاقيه لو حد بعد كده ذكر قدامه لفظ يعني ايه تلاقيه مش فاهم ما هو عمره ما سمع الكلام ده ولا يعرف يعني ايه الكلام ده يعني ايه لذلك ينبغي ان نجنبه مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ما تخليش يسمع بدع اه النهارده فعلا قولة عمر بن عبد العزيز لما عبد الملك ابنه ابن عمر واحنا عندنا موضوع اسمه اولاد ربوا ابائهم منهم عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ده رحمهم الله عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز قال يوما لابيه عمر بن عبد العزيز يا ابتي ما لي اراك لا تمضي الامور دفعه واحده والله لا ابالي ان غلت القدور بي وبك قال له انت مش بتغير المنكر ليه ما تخلص خايف نموت خليهم يغلونا في القدر فقال يا بني اني اعالج امرا كبر عليه الصغير وهرم عليه الكبير واني اخشى ان احمل الناس على الحق دفعه واحده فيتركوه جملة واحدة ده فقه تغيير المنكر النهارده فعلا بس انا عايز اسوق الشاهد من من كلام عمر بن عبد العزيز لابنه اني اعالج امرا شب عليه الصغير وهرم عليه الكبير احنا بنعالج النهارده امور الصغار شربوها شرب طول سنين صغارهم ونيجي نعالج النهارده العلاج عسير جدا ويحتاج الى صبر ووقت عشان كده ابن القيم قال هنا لان الامر يحتاج الى استجداد طبيعه ثانيه والخروج عن حكم الطبيعه عسير جدا انا بعمل له نفس ثانيه غير نفسه الاماره بالسوء بعمل له نفس ثانيه غير نفسه الجامدة التي تعبد الشهوات فالخروج عن هذه النفس إلى نفس جديدة عسير جدا جدا لأنه ابن القيم بقى يقول إيه فإنه إذا علق بسمعه شيء عسر عليه مفارقته في الكبر وعز على وليه استنقاذه منه استنقاذه منه وعز على وليه استنقاذه من ان يستنقذ الطفل من هذه الافات ما بقاش طفل بقى الشاب النهارده اللي عنده ولد 14 سنه في سؤال هنا جاي برضه بيقول آه، ال- ان في اطفال آه، اولادي من 10 ل 20 سنه اعمل معاهم ايه هيجي معانا ان شاء الله آه، احنا هنحتاج الصبر ولا نستبق الاحداث خلينا ماشيين احنا في المرحله السنيه ارجو ان احنا نخلصها النهارده من 2 ل 4 تعليمه الادب اول حاجه الادب البعد عن المعاصي اول حاجه في البعد عن المعاصي الا يسمع ولا يرى معاصي فتغيير العوائد من اصعب الامور يحتاج صاحبه الى استجداد طبيعه ثانيه والخروج عن حكم الطبيعه عسير جدا يقول ابن القيم وعلى وليه كذلك ان يجنبه فضول الطعام والكلام والمنام ومخالطه الانام فان الخساره في هذه الفضلات وهي تفوت على العبد خير دنياه واخرته آه تاني الكلام على هذه الجروح أحيانا الأم من حرصها على الطفل توكله زيادة عن اللزوم ويخرج الولد بطين محب للطعام مفجوع دي مشكلة كبيرة إنما ينبغي أن نعود الولد على مواعيد الوجبات وبقدر سبحان الله العظيم علاء ابني الكبير ده ايام ما- وهو طفل بقى رحنا بيه مره لل وانا ما بحبش ال- الذهاب للدكاتره رحنا بيه مره للدكتور فبيقول لامه انت بترضعيه كم مره في اليوم؟ قالت له كل ما يبكي بنرضعه. قال لها انت مجنونه؟ هي لعبه؟ هي حاجه إيه يعني ايه كل ما هو يرضع اربع مرات في اليوم تحديدا آه، اربع مرات كان يمكن الواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه وعلى وعلى معاذ ابنه بيقول آه، كل ثلاث ساعات إيه- إيه- إيه، كل سن له عدد رضعات لكن هي المشكله في ايه انا برضو عشان ما يرجعوش تاني يقولوا طبيب الاسره ان احيانا الام ما بترضعش الولد رضعه كامله ابدا يعني ايه إيه، تاخده عشان ترضعه ياخد آه، مصتين ويسيب فتسيبه وبعد ساعة تاني وبعد ساعة كمان وبعد نص ساعة وبعد ربع ساعة كل ما يع- الكلام ده بيفسد معدة الطفل الأطباء بيقولوا كده الدكاترة الطبيب هو الله فدول اسمهم دكاترة فالشاهد ايه الدكاترة بيقولوا ان هذا يفسد معدة الطفل لكن عايزينه يرضع رضعة كاملة طب هو لو ترك الثدي و... و... ويلعب معاه واحنا قاعدين له برضه ان, إن رج... هيبص بصه هيضحك ضحك هيلعب لعبه وكمل لكن نصر على ان يرضع رضعه كامله يبقى عدد الرضعات برضو على مستوى السن يعني الاطفال في اول ست شهور لهم عدد وبعد كده لحد سنه عدد و- وهكذا الشاهد ايه فضول الطعام القضيه مش بكتر الاكل وانما بالاكل المنظم المفيد اتنين فضول الكلام احيانا احنا بنخلي الولد يتكلم كتير فرحانين ان الولد في سن سنتين بدا ينطق وطريقته ظريفه ودمه خفيف فلت وعجن نعوده على كتر الكلام الكلام ده غلط برضه كتر الكلام ال- النوم اه حضراتهم منورينا كلهم بتوع النوم ده فريق النوم مسميه انا الفريق اللي قاعد بتاع النوم ده مشكلته الكبيره فيه ان فعلا اهم نوم نوم الليل النوم في اول الليل هذا اكبر منفعه للجسم وللعقل آه، برضه انا مش عايز اتكلم كلام طبي واغلط لكن آه، المعلومات الطبيه اللي عندي على قدر ضالتها ان في خلايا من خلايا المخ آه، بتستهلك يوميا الخلايا دي لا يعاد تخليقها الا اثناء النوم في الظلام في اول الليل لدرجه ان خلايا من خلايا الابصار نفس الشيء من خلايا السمع وهكذا النوم اول الليل مساله السهر لحد الفجر وقلبنا الليل نهار والنهار ليل هذا افساد ربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي جعل الليل سكنا وهو الذي جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم قال سبحانه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا انتبه هذا الليل لباس عارف لباس حاجة انت تدخل فيها لباس كأنك لبست فالدخول في البيوت والاختفاء فيها هو معنى الليل مش الليل يبدأ الناس يخرجوا ويتفسحوا ويتكلموا ويتزاوروا عشان كده العلماء يقولون انه لا يجوز السمر بعد العشاء الا لمصلحة شرعية لا يجوز السمر بعد العشاء السمر الكلام الا لمصلحة شرعية سبحان الله العظيم فالشاهد ايها الاخوة ان تعويد الولد فضول النوم ان يتخلص من فضول النوم ان ينام عدد ساعات معينة لهم قالوا 8 ساعات بعض برضو الامر يختلف باختلاف الاطفال يعني الطفل عند بعد الولادة بينام 20 ساعة في اليوم طبيعة لكن انا بقول بتكلم بقى على سن سنتين لاربعة لما يبقى طفل طبيعي له عدد ساعات طبيعية للنوم فتخليصه من هذه الفضلات مهم جب مهم جدا ويجب تجنيب الطفل مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب لأن الفساد كله يأتي من هذه الجهة اسمع كلام ابن القيم ويجب على الوالدين تجنيب الطفل مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنيب فإن تمكينه من أسبابها والفسح له فيها يفسده فسادا يعز عليه بعد صلاحه وكم من من أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه وأنه أو أنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة وإذا اعتفى اسمع الجملة الأخيرة دي وإذا اعتبرت الفساد في الأبناء رأيت عامته من قبل الآباء وإذا اعتبرت الفساد في الأبناء رأيت عامته من قبل الآباء إذا شفت فساد الأولاد أكثر فساد الأولاد بسبب الآباء بسبب الآباء هذه أول نقطة في قضايا تعليم الولد الأدب في هذه السن أن يتعلم ترك المعاصي البعد عن المعاصي هي في حقه ليست معاصي لكن لو تعود عليها لن يتركها حال حين تكون في حقه معاصي اثنين التعليم بالرأفة والرحمة لسه في سؤال برضو من الأسئلة أحد أسئلة أخت من الأخوات اه في ال SMS بتقول آه كيف اكون رحيمة باولادي اه طيب احنا هنأجل بقى الرأفة والرحمة في التعليم للقاء الجاي ونبص في ال في ال في ال SMS بتاع المدني بصة كده تقول كيف اتصرف مع من لا يحفظ ورده من القرآن في الحلقة حيث اني محفظة الاخوات المحفظات انا بقول اهم حاجة في الدنيا ان الطفل ده يحبك فاذا احبك الطفل سيحفظ ويحفظ من أجلك فلو الولد ما حفظش انا عايز نمر بمراحل اولها الاعراض عنهم اثنين التهديد بالضرب ثلاثة العقوبة بشيء غير الضرب أربعة إعادة الرفق واللين وإعادة هذه الترتيبات مرة أخرى لكي يحفظ الولد ثم في النهاية يأتي الضرب من تعدى عمر أطفاله من 10 إلى 20 سنة كيف يتم التعامل معهم هيجي معانا إن شاء الله يا شيخ علمني كيف أكون حليمة مع أولادي كان لسه ذكرت لي قصة ان ولد آه، او اب سأل ابنه ايه دي يا ابني قال له عصفورة ايه دي يا ابني قال له عصفورة ايه دي يا ابني قال له ما قلنا عصفور ايه دي يا ولد قال له عصفورة ايه دي قال له في ايه يا ابني فقال له اصلا انا دلوقتي كنت بقرا في مذكراتي انت وانت عندك سنتين سالتني ايه دي قلت لك عصفوره 30 مره وكنت فرحان الحلو فعلا محتاجين ان اولادنا نبقى فعلا في غاية الحلم والصبر عليهم في هذه الفترة ال- الح- الاخت الحاجة ال- ال- اللي بتقول كيف اكون حليمة مع اولادي طبع الام الحلم انت خرجت عن طبعك لاسباب اخر زهقانة من ابوه قرفانة من آه، كذا هو ده السبب فعالجي الاسباب الخارجية تجدي نفسك حليمة آه، بالله عليك كيف اتخلص من التشاؤم عند ابني عمره اربع سنوات يعني ايه مش فاهم انا مش فاهم السؤال يعني هي بتتشائم ان ابنها بيتحسد ان لو حد شافه ولا الولد بيتشائم اربع سنين هي هتشائم ازاي ما يعرفش تشائم انا عايز اقول بلاش نلقي كل حاجه تصيبنا على الحسد عايز نراجع اسبابنا واخطائنا وانا كنت لسه بقول لزوجاتي اذا كنا كل ما حد يبص لنا تحصل لنا مصيبه يبقى العيب فينا ان ايماننا ضعيف لدرجه ان نصاب بهذه السهوله لو ان احنا محصنين وايماننا قوي العين ما تاثرش فينا فلذلك ينبغي علينا ان نقوي ايماننا بحيث نحفظ انفسنا من الحسد آه، هل يجوز لي تحفيظ القرآن للأطفال وأنا لم أختم القرآن نعم يجوز ولكن عيب حفظ واحفظ آه، خطيبي يريد أن يعقد علي قبل الزواج بسنة بما تنصحني أنصحك ألا تستجيبي لهذا الطلب ما ينفعش والكلام ده لوليك بقى مش ليكي ان احنا نقول له آه، يعني لو عقد قبل سنة هيرجع يقول بقى حقوق العاقد وانا من حق اشوفها من حق اخرج معاها من حق اقعد معاها فالأحسن شيء أن يعقد عليها قبل الدخلة بأسبوعين فقط أسبوع يومين ليلة على طول ماذا تفعل الزوجة سيبنا منه ده خلاص كده طيب أريد أن أعرف أفضل ملابس للنقاب الملحفة أفضل أم العباءة العادية الملحفة طبعا آه زوجي ادعو لي ان يهدي زوجي ويأذن لي بارتداء النقاب أه بقول له- لزوجها اتق الله واسمح لها بارتداء النقاب ربنا يهديك ويتوب عليك احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
الروح بها تعالوا